بشوف بالعقل يا إنسان أصناف كتير مالية المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي إيدك أنت الاختيار والدنيا أكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحشتوني بجد من امبارح للنهاردة كل عام وانتم بخير كل عام وانتم أقرب لربنا سبحانه وتعالى كل عام وانتم بتحبوا ربنا وربنا بيحبكم وانتم أقرب لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأهلي وناسي وحبايبي النهاردة عايزين نتكلم عن منتج تاني لكن عايز قبل ما أتكلم عن المنتج عايز أسأل سؤال وانت جاوب على نفسك فاكر اخر مره بصت فيها ايد امك او ايد ابوك في ناس ما عملتهاش خالص وفي ناس عملتها مره واحده وفي ناس بتعملها كتير ما شاء الله لكن اكيد هتفرق معاك كتير قوي ايمانك في قلبك هيزيد يوم ما توطي وتبوس ايد امك اللي اكرمتك وتبوس ايد ابوك اللي اكرمك اكيد هتحس بفرق كبير واكيد الايمان هيعلى في قلبك لان ربنا سبحانه وتعالى ربك حبيبك قال انشكر لي ولوالديك يعني سبحان الله قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله جل وعلا ولم يشكر للوالدين فلن يقبل أخويا وحبيبي عشان كده المنتج اللي هنتكلم عنه النهاردة واللي لازم بجد وحقيقي لازم نقطعه واجب علينا كلنا هو حقوق الوالدين معقولة معقولة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان معقولة بعد اللي أمك عملته معاك وبعد اللي أبوك عمله معاك معقولة بعد ده كله بتعق أمك وأبوك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنت عارف اللي بيتعامل مع المنتج دوت سيدنا جبريل هيدعو عليه وسيدنا محمد هيؤمن على الدعاء هذا الرجل هيحبط أعماله عياذا بالله هذا الرجل سيعاقب في الدنيا والآخرة هذا الرجل عياذا بالله هيمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين ممكن يخش الجنة لو كان موحدا لكن في النهاية هيمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين تتمنى تكون الشخص ده أنا ما أتمنى أن أنت تكون هذا الإنسان تعال نشوف مع بعض العقوبة اللي ممكن تحصل للإنسان اللي بيعق أمه وأبوه والحقيقة انتشر العقوق في الزمن ده انتشار عجيب جدا شفنا مناظر وشفنا مشاهد تقطع القلب بجد شفنا ناس أفاضل ربوا ولادهم وتعبوا وبعد ما بذلوا عمرهم وضحوا بحياتهم عشان ولادهم اترموا في دار مسنين وفي منهم اللي اطردوا في الشوارع بكل أسف وكان الجزاء بدل ما يكون هو ان انت تقبل ايد امك وابوك ترمي امك وابوك ولا حول ولا قوه الا بالله المنتج ده لازم يتقاطع من الليله دي من اللحظه ديت لو انت قاعد دلوقتي ابوس ايديك لو امك وابوك قاعدين جنبك بوس ايدهم واكرمهم وقبل راسهم وقول لهم مش هنسى فضلكم بعد النهارده ده ربي حبيبي اللي امرني ان انا بركم ولو كانوا مش موجودين وميتين ادعي لهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجمعك معاهم في الفردوس الاعلى اكيد حضرتك بتسالني طب لو عقيت امي وابويا هيحصل هيحصل لي ايه؟ اول حاجه والله لو دعا عليك هتخسر دنيتك واخرتك انا عن نفسي في التجارب اللي شفتها في حياتي على مدى اكتر من 17 سنه دعوه عمري ما شفت انسان ناجح الا وكان امه وابوه راضيين عنه وعمري ما شفت انسان فاشل الا وكان امه وابوه داعيين عليه اعتبر اعتبر وشوف الواقع اللي احنا عايشينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن كان أول دعوة دعوة الوالد على ولده فوق ده كله أخوي وحبيبي تخيل ان في ذنوب ممكن الإنسان يتعاقب عليها في الدنيا لكن لا يعاقب عليها في الآخرة والله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يثني العقوبة على عبده لكن في ذنوب معينة هيتعاقب عليها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة كان من ضمنها وعلى رأسها عقوق الوالدين اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم وفي رواية بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق هيتعاقب في الدنيا ولاده هيطلعوا يعقوه زي ما هو عمل بالظبط يبقى الأب بيعامل أبوه أو الابن بيعامل أبوه معاملة سيئة يطلع يلاقي أولاده بيعاملوه أسوأ معاملة عياذا بالله زي يحكى إن رجل في يوم من الأيام جاله أبوه عشان يزوره فقام عشان يطرد أبوه من البيت وقام يضرب أبوه لحد باب الشقة فأبوه قال له كفاية يا ابني لحد باب الشقة وكفاية قال له ليه قال له لان انا كمان ما كنتش بضرب ابويا الا لحد باب الشقه في يوم من الايام واحد كان ابوه عايش عنده الراجل كبر ابتدى اللعاب بتاعه يسيل على لحيته ابتدى منظره يعني يتقزز منه الابن والزوجه وال... فسبحان الله فالرجل بيكلم زوجته فقالت له يا ريت تطرد والدك من البيت لان احنا بقينا نشمئز من منظره قام عشان يطرد والده فابنه الصغير بيقول له هتطرد جده ليه يا بابا قال له هطرده عشان مامتك بتشمئز من منظره قال له ان شاء الله لما تكبر يا بابا ان شاء الله اوعدك ان هعمل معاك زي ما انت عملت مع جدي ما هو دين وسلف اخويا وحبيبي بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا والاخره ال- البغي والعقوق الحاجه الثالثه تخيل حضرتك هتصوم رمضان وتصلي وتزكي وتعبد ربنا وتقرا قران ويمكن تروح تعمل عمره وهتعمل كل العبادات ديت وبكل اسف مش انا اللي بقول لك ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك بكل اسف كل الاعمال اللي هتعملها دي كلها لو كنت عاقل امك وابوك كل دوت هيجعله الله عز وجل هباء منثورا بتحبط الاعمال إيه الدليل حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله اول واحد من الثلاثه دول يا جماعه والله العظيم بقول لكم من باب حب ليكم وحب الخير ليكم صعبان عليا ان واحد يصوم ويصلي ويعمل كل دوت وفي الاخر ما يلاقيش ولا حسنه ليه عشان بيعقوا امه وابوه الحق الحق نفسك ده البر سهل سهل جدا جدا انك تهش وتمشي في وش امك وابوك انك تبتسم في وشهم انك ت- تبوس على ايديهم انك تقول لهم حاضر ونعم الا في معصيه ربنا سبحانه وتعالى انك تطبطب عليهم وتبوس راس ابوك وباص امك وتقول لهم عمري ما هنسى فضلكم ابدا ولا هنسى جميلكم فوق راسي عمري ما هنسى ابدا سهل قوي قوي قوي ان البر شيء س- سهل لين وجه طليق وكلام لين يعني امر بسيط جدا ان انت تبر امك وابوك اخويا وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله اول واحد منهم العق لوالديه الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها لك ان العاق الوالدين بيعرض نفسه ان هو هيتحرم من دخول الجنه انا عارف انت هتقول ليه بس ده راجل موحد يعني عاق والديه يعني ارتكب كبيره اي نعم يتحرم من دخول الجنه مع اول الداخلين ثم يدخل الجنه بعد ذلك بعد قد ايه بعد خمسين الف سنه خمسين ألف سنة أنت جبت الكلام ده منين؟ عارف حضرتك سور الأعراف؟ جبل الأعراف اللي بين الجنة وبين النار مين أصحاب الأعراف اللي هيقفوا فوق السور أو فوق الجبل ده؟ قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سيدنا ابن عباس لما سئل عن أصحاب الأعراف قال هم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله أي نعم هو جهاد فرض كفاية لكن لو فرض عين مش محتاج يستأذن أمه وأبوه لكن ده كان فرض كفرض كفاية فخرج للجهاد فرض كفاية من غير ما يستأذن الأم والأب قال فمنعهم الجهاد في سبيل الله والشهادة من دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة هيفضلوا واقفين على سور الأعراف خمسين ألف سنة لحد ما آخر واحد يخش الجنة وآخر واحد يخش النار وبعد كده هم يخشوا الجنة لكن كان العذاب هو عذاب الانتظار إنه ما استأذنش أمه وأبوه أخويا وحبيبي ده ما كانش خارج لمعصية ده ما كانش رايح يقابل الجيرل فريند ده ما كانش رايح مالها ليل ولا خمارة ده كان رايح يجاهد في سبيل الله ما استأذنش أمه وأبوه دخل على قلبهم الحزن يخش على قلبه الحزن يوم القيامة خمسين ألف سنة عذاب الانتظار يفضل واقف مستني سبحان الله ويتحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين لأن النبي قال كده قال ثلاثة قد حرم الله عز وجل عليهم الجنة أول واحد فيهم العاق الوالدين لا ده فوق ده كله ده في عقوبة كمان أشد من ده كله أن المولى عز وجل لا ينظر إلى العاق الوالدين يا الله الكلام ده بجد اه والله في نفس الحديث اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة كان من أول هؤلاء الثلاثة العاق لوالديه معقولة؟ معقولة أنا بعد ما سمعت الكلام ده كله معقولة يخطر على بالي إن أنا أعق أم وأبويا من اللي الهادي إن شاء الله لو كنت حتى أنا في بلد هم في بلد هتصل وأقول لا سامحيني يا أمي يا حبيبتي سامحني يا أبويا يا حبيبي إن شاء الله راجع لكم وأول ما أرجع هبوس إيديكم ورجليكم وأبوس راسكم وأكون خدام تحت رجليكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجليها فثم الجنة الجنة فعلا تحت أقدام الأمهات وأيضا تحت أقدام الآباء ارجع لربك سبحانه وتعالى تعالى بر امك وابوك حب امك وابوك اوعى تنسى في يوم من الايام فضل الناس ديت اللي اكرمتك واحسنت اليك وياما استحملت سبحان الله وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه وده مهم جدا جدا ان احنا لازم نقطعه تعال احكي لك قصه صغيره خالص كان واحد وياما سمعنا قصص كتيره جدا من العقوق كان واحد في يوم من الايام ابوه فقير جدا راجل بسيط جدا راجل فلاح قعد ربى فيه واكله وشربه وعلمه لحد ما اصبح دكتور في الجامعه في يوم من الايام الدكتور ده حب انه يرتبط بمعيده زميلته فراح قال لها ده انا ابويا راجل منصبه عالي وراجل غني جدا وعايشين في قصر و و وعمل لها يعني البحر طحينه زي ما بيقولوا يعني سبحان الله البنت حبت تروح تشوف الاسره دي طبعا الكلام ده ما يجوزش شرعا ان هي تروح معاه قبل الجواز لكن حصل انها راحت وراحت هناك فلما الولد واقف اللي هو الدكتور وفجاه دخل عليه ابوه ده حد راح ده- لقى بيت بسيط جدا فجاه دخل عليه ابوه بيسلم عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فبتساله مين دوت قال لها ده عامل من عمال والدي فالراجل اصيب ب ب يعني بمصيبه ازاي ابن ابني يتبرى مني فقال له بتقول عليا ان انا عامل من عمال والدك يا ابني دي اخره التربيه هل جزاء الاحسان الا الاحسان واذا بهذه الفتاه تصفع هذا الطبيب او الدكتور على وجهه وتنصرف وترفض ان تتزوج من مثل هذا العق لا يصاحب العق لا يعامل العق عقوبته كبيرة أوي في الدنيا والآخرة تعال نكمل الموضوع بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع
فوق الرفوف المنتجات الروان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالله عليك في الفاصل دوت بوست إيد أمك وأبوك ولا لأ لو ما كنتش بوست إيديهم أبوس إيديك بوس إيديهم ربنا يكرمك ويسعدك دنيا وآخرة هتحس بالمتعة وهتحس إن الإيمان زاد في قلبك يوم ما تكرم أمك وأبوك يوم ما تكرم الناس اللي ياما صبروا وتحملوا عشانك اللي جاعوا عشان تشبع واللي اتعروا عشان تلبس واللي اتحرموا عشان تتمتع واللي عملوا كل حاجة عشان خاطرك اللي شافوا حياتهم في حياتك واللي شافوا راحتهم في راحتك واللي شافوا نجاحهم في نجاحك هل يكون الجزاء في النهاية ان انت تنسى الام والاب وتجحد فضل الام والاب وتعق امك وابوك بالله عليك اوعى تعمل كده انا في يوم من الايام كنت بدي درس عن بر الوالدين في, مسا... في مسجد من مساجد القاهرة وفجأة وانا خارج من المسجد لقيت واحد راجل والله ما انسى الموقف ده ابدا يا جماعة قال لي شيخ محمود عايزك قلت له اتفضل فجأة لقيته بيعري جسمه من فوق لقيت جسمه متقطع بالسكاكين داير داير في بطنه وظهره فبقول له ايه ده قال لي ده ابني ابني اللي عمل فيا كده قلت له ابنك عمل فيك كده ليه قال لي انا راجل غني جدا وعندي عماره على النيل وغني جدا وعندي مشروعات وعندي تجارات وسبحان الله ربنا يقدر ان ربيت ابني في مدارس اجنبيه ودلعته واكلته وشربته وركبته احدث العربيات ولما كبر شويه حبيت اجوزه جوزته على حسابي واديته عربيه مرسيدس واديته كل اللي هو عايزه ومتعته وفي النهايه اتلم على شله سوق وبدا يشم وبدا يتعامل مع المخدرات وكل يوم جاي عايز فلوس لحد ما في يوم من الايام ضجيت من كتر الفلوس كل يوم 1000 جنيه كل يوم 1000 جنيه قلت له في يوم من الايام معيش ما كان من هذا الشاب الا انه دخل المطبخ وسحب السكين وقطع جسم ابوه داير داير في البطن والظهر لحقوه في المستشفى كان بين الموت والحياه يحقوه في اخر لحظه والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى قدر له الحياه والابن ما زال على قيد الحياه قلت له سالته سؤال قلت له حضرتك في يوم من الايام ذكرت ابنك بالله قال لي ما حصلش علمته يصلي قال لي ما حصلش علمته حق ربنا وحق نبينا قال لي ما حصلش قلت له لما نسيته حق ربنا نسي حقك انت كمان خد بالك ما هو زي ما الابن مطالب ببر الوالدين الابن الاب نفسه مطالب ايضا انه يبر ابنه ويكرمه ويعرفه طريق ربنا ويعرفه طريق المسجد ويقول له صلي وصوم وبر امك وابوك ويطلعه وزي ما قلت لك في اول حلقه الشاب اللي اتعود انه يوطي يوطي ويبوس ايد امه لا يمكن ابدا يفتح عينه في عين امه ولا في يوم من الايام يقول لامه ولا ابوه اي كلمه سيئه ابدا وده الواقع فعلا في يوم من الايام اتحكى لنا قصه شاب عايش في أسرة فقيرة جدا أبوه فقير جدا يعني بيسحب عربية كده بيبيع عليها خضروات وفاكهة ومربي عشر أولاد الولد الكبير دوت وصل لحد ما بقى في كلية العلوم وكلف أبوه تكاليف جامدة جدا جدا عشان يوصله لهذه الكلية ويقدر ربنا في يوم من الأيام هذا الولد أدمن المخدرات وبدأ يمشي مع البنات وبدأ يثقل أبوه بالديون والفلوس كل يوم عايز فلوس والأب فقير مش عارف يعمل إيه لحد ما في يوم من الأيام صرخ الرجل في وجه ابنه قال له ارحمني كفايه عليك يا ابني كده في يوم من الايام الولد ده ما كان منه الا انه راح الكليه وحضر مح- مستحضر كيماوي عياذا بالله او محلول كيماوي من النوع اللي هو يعني حمض الكبريتيك ما تعرف ولا اي حاجه المهم من النوع اللي هو عياذا بالله بيفصل اللحم عن العظم ومستنى لحد ما ابوه نام ودلق الحمض دوت على والده لحد ما قتل والده عياذا بالله في يوم من الايام ايضا قصه عجيبه جدا ام بت يعني ما شاء الله منصب عالي وغنيه وست ثريه جدا ومن اسره فاضله بتكلم ابنها هو عايز يتجوز واحده هي رافضه الواحده ديت بدل ما يقتنع مع امه او يقنع امه ويحاول ان هو يتحاور معاها ويتكلم معاها ما كان من هذا الشاب الا انه دخل المطبخ واخذ السكين وطعن امه حتى ماتت وبيحكي لنا بقى السلف الصالح عن قصة من قصص بني إسرائيل عجيبة قوي رجل كان عايش مع ابنه هذا الرجل بذل عمره كله عشان خاطر ابنه في يوم من الأيام الراجل كبر وابنه اتجوز والراجل ما بقاش حد معاه في الدنيا ديت فاضطر إن هو يروح يعيش في بيت ابنه وهو عايش مع ابنه الابن مل منه وسبحان الله الأب يستحمل ابنه سنين طويلة والابن ممكن ما يستحملش أبوه ولا أمه في بيته شهر كامل الابن خلاص عايز بأي طريقة إن الأب يطلع من البيت فخده قال له اركب معايا الفرس ده نتمشى مع بعض شوية فين يا ابني قال له تعالى مشي معاه لحد ما دخلوا الصحراء قال له انزل هنا بقى قال له يا ابني انزل هنا اعمل ايه فقال له انزل بس المهم نزل الاب وبعد ما نزل فجأة لقى الابن راح مطلع سكينة وعايز يقتل الاب فالاب بيقول له ماذا تصنع هتعمل ايه قال له لابد من قتلك فقد سئمت منك قال له يا بني هل جزاء الاحسان الا الاحسان ده انا ياما جعت عشان تاكل وياما اتعريت عشان تتغطى وياما حرمت نفسي عشان تتمتع يكون جزائي يا ابني ان انت تقتلني قال له والله لابد من ذبحك فالاب راح باصص له وقال له يا بني إن كنت مصرا على قتلي فأسألك بالله لا تقتلني عند هذه الصخرة واقتلني عند الصخرة التي هناك فتعجب الولد وقال وما ضرك أن أقتلك هنا أو هناك ما أنت كده كده هتتقتل فقال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة الثانية فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل فعلا الجزاء من جنس العمل أخويا وحبيبي كلمة حطها حلق في ودانك والله الذي لا إله غيره اللي هتعمله مع أبوك وأمك هتلاقيه من ولادك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق اللي انت هتعمله مع امك وابوك هتتعاقب بهم في الدنيا من ضيق في الرزق من شقاء من تعب من زوجة تسلط عليك من أولاد يسلطوا عليك من ناس تتسلط عليك من فقر لازم من من مصائب كتيرة بتحصل للعاق غير العقوبة اللي هتحصل له في الآخرة لو كان عاقا لوالديه بقول لك أبوس إيدك بر أمك وأبوك عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه حذرنا من عقوق الوالدين قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر اسمع اللفظ لفظ كبير جدا وضخم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هتسمع حاجة قنبلة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله إيه اللي بعدها يا رسول الله قال وعقوق الوالدين يا خبر ابيض الموضوع خطير للدرجه دي الموضوع اخطر مما تتخيل الموضوع خطير بجد امال انا جاي لك عشان اقول لك قاطع المنتج ده ليه لانه من انتاج شركه الجحود وعدم الوفاء وربنا حرم علينا الجحود وامرنا بالوفاء سبحانه وتعالى وسيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هو بيقول الا انبئكم عم- مش عايزين اعرفكم واقول لكم اكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله تاني حاجه وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحضروا المنبر فصعد النبي على المنبر فقال مع الدرجة الأولى آمين والدرجة الثانية طلع قال آمين الثالثة قال آمين فاستغرب الصحابة قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك في كل مرة تطلع تقول آمين قال أجل أما إنه قد أتاني جبريل فقال خاب وخسر من أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين قال قلت آمين مش قلت لك في أول الحلقة اللي هيعق أمه وأبوه هيدعى عليه سيدنا جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي والنبي هيأمن على الدعاء وخاب وخسر خاب وخسر ورب الكعبة اللي جبريل يدعو عليه والنبي محمد يأمن على الدعاء سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث وخاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له قل آمين قال قلت آمين وقال في الثالثة خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليك قل آمين قال قلت آمين وفي رواية رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين قال قلت آمين حبيبك صلى الله عليه وسلم أمرك ببر الوالدين ربنا أمرك ببر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حد في الدنيا متخيل لو إني قعدت معاك شهر كامل أنا وأنت في شقة لوحدنا وقعدت كل يوم انا اللي بغسل لك وانا اللي بنضف لك البيت وانا اللي باكلك بالله عليك هتقول لي ايه في اخر الشهر هتقول لي والله العظيم يا شيخ محمود جميلك على راسي عمري ما هنساه العمر كله ده انا خدمتك شهر واحد امال اللي طول عمرها طول عمرها من يوم ما اتولدت وهي بتكرمك وبتخدمك تقول لها ايه ده واحد شافه سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيطوف حوالين الكعبه شايل امه على كتافه بيطوف بيها وانت عارف الطواف صعب ازاي بيطوف بامه حوالين الكعبه بيقول له يا يا ابن عمر اتراني قد وفيتها حقا قال لا والله ولا بزفره واحده ولا بآه من آهات الولاده ولكنك احسنت والله يثيبك على القليل كثيرا سيدنا عمر بن الخطاب جاء واحد قال له له يا امير المؤمنين والله ان امي قد بلغت من الكبر عتيه حتى انها لا تستطيع ان تاتي آه، الى بيتها او الى آه، عفوا الى قضاء حاجتها الا وقد قد جعلت ظهري مطيه لها بشيلها على ظهري اوصلها مكان بعيد تقضي حاجتها وارجعها مره ثانيه اتراني قد وفيتها حقها قال لا والله فانك تفعل بها هكذا وانت تشتهي موتها وهي كانت تفعل بك هكذا وهي تشتهي حياتك يا سبحان الله في يوم من الايام الحسن رضي الله عنه وارضاه كان ياكل فكان يعني حينما ياكل لما تيجي امه تاكل معه فكان يترك لها الطعام حتى تنتهي ثم ياكل هو فسالوه عن ذلك قال اخشى ان تمتد يدي الى لقمه هي تريدها فاكون بذلك قد عققت امي سبحان الله حارثه بن النعمان كان كل ليله يمسح الفراش بتاع امه بايديه ف- ثم بعد ذلك يمسحه بوجهه خشيه ان يكون به اي حصى يؤذي امه ده من بر من بر امه حتى انه قال والله منذ ان اسلمت ما اكلت امي لقمه واحده بيديها كنت انا الذي اطعمها اخوي وحبيبي ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه النهارده عقوق الوالدين بالله عليك ابوس ايدك بر امك وابوك ما ينفعش تصوم وتصلي وتحج وكل ده يروح هباء منثورا بسبب عقوق الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مش كل شيء فانك بالماء من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان فوق الرفوف المنتجات الوان احكم وشوف بالعقل يا انسان الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون الامر مش محتاج سكات قضى معانا المنتجات وتوب واندم على اللي فات من قبل ما يفوت الاوان لا لو ما كنتش بوست ايديهم ابوس ايديك بوس ايديهم ربنا يكرمك ويسعدك دنيا واخره هتحس بالمتعه وهتحس ان الايمان زاد في قلبك يوم ما تكرم امك وابوك يوم ما تكرم الناس اللي ياما صبروا وتحملوا عشانك اللي جاعوا عشان تشبع واللي اتعروا عشان تلبس واللي اتحرموا عشان تتمتع واللي عملوا كل حاجه عشان خاطرك اللي شافوا حياتهم في حياتك واللي شافوا راحتهم في راحتك واللي شافوا نجاحهم في نجاحك هل يكون الجزاء في النهايه ان انت تنسى الام والاب وتجحد فضل الام والاب وتعق امك وابوك بالله عليك اوعى تعمل كده انا في يوم من الايام كنت بدي درس عن بر الوالدين في, مسا... في مسجد من مساجد القاهره وفجاه وانا خارج من المسجد لقيت واحد راجل والله ما انسى الموقف ده ابدا يا جماعه قال لي شيخ محمود عايزك قلت له اتفضل فجاه لقيته بيعري جسمه من فوق لقيت جسمه متقطع بالسكاكين داير داير في بطنه وظهره فبقول له ايه ده قال لي ده ابني ابني اللي عمل فيا كده قلت له ابنك عمل فيك كده ليه قال لي انا راجل غني جدا وعندي عماره على النيل وغني جدا وعندي مشروعات وعندي تجارات وسبحان الله ربنا يقدر ان ربيت ابني في مدارس اجنبيه ودلعته واكلته وشربته وركبته احدث العربيات ولما كبر شويه حبيت اجوزه جوزته على حسابي واديته عربيه مرسيدس واديته كل اللي هو عايزه ومتعته وفي النهايه اتلم على شله سوق وبدا يشم وبدا يتعامل مع المخدرات وكل يوم جاي عايز فلوس لحد ما في يوم من الايام ضجيت من كتر الفلوس كل يوم 1000 جنيه كل يوم 1000 جنيه قلت له في يوم من الايام معيش ما كان من هذا الشاب الا انه دخل المطبخ وسحب السكين وقطع جسم ابوه داير داير في البطن والظهر لحقوه في المستشفى كان بين الموت والحياه يحقوه في اخر لحظه والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى قدر له الحياه والابن ما زال على قيد الحياه قلت له سالته سؤال قلت له حضرتك في يوم من الايام ذكرت ابنك بالله قال لي ما حصلش علمته يصلي قال لي ما حصلش علمته حق ربنا وحق نبينا قال لي ما حصلش قلت له لما نسيته حق ربنا نسي حقك انت كمان خد بالك ما هو زي ما الابن مطالب ببر الوالدين الابن الاب نفسه مطالب ايضا انه يبر ابنه ويكرمه ويعرفه طريق ربنا ويعرفه طريق المسجد ويقول له صلي وصوم وبر امك وابوك ويطلعه وزي ما قلت لك في اول حلقه الشاب اللي اتعود انه يوطي يوطي ويبوس ايد امه لا يمكن ابدا يفتح عينه في عين امه ولا في يوم من الايام يقول لامه ولا ابوه اي كلمه سيئه ابدا وده الواقع فعلا في يوم من الايام اتحكى لنا قصه شاب عايش في أسرة فقيرة جدا أبوه فقير جدا يعني بيسحب عربية كده بيبيع عليها خضروات وفاكهة ومربي عشر أولاد الولد الكبير دوت وصل لحد ما بقى في كلية العلوم وكلف أبوه تكاليف جامدة جدا جدا عشان يوصله لهذه الكلية ويقدر ربنا في يوم من الأيام هذا الولد أدمن المخدرات وبدأ يمشي مع البنات وبدأ يثقل أبوه بالديون والفلوس كل يوم عايز فلوس والأب فقير مش عارف يعمل إيه لحد ما في يوم من الأيام صرخ الرجل في وجه ابنه قال له ارحمني كفايه عليك يا ابني كده في يوم من الايام الولد ده ما كان منه الا انه راح الكليه وحضر مح- مستحضر كيماوي عياذا بالله او محلول كيماوي من النوع اللي هو يعني حمض الكبريتيك ما تعرف ولا اي حاجه المهم من النوع اللي هو عياذا بالله بيفصل اللحم عن العظم واستنى لحد ما ابوه نام ودلق الحمض دوت على والده لحد ما قتل والده عياذا بالله في يوم من الايام ايضا قصه عجيبه جدا ام بت يعني ما شاء الله منصب عالي وغنيه وست ثريه جدا ومن اسره فاضله بتكلم ابنها هو عايز يتجوز واحده هي رافضه الواحده ديت بدل ما يقتنع مع امه او يقنع امه ويحاول ان هو يتحاور معاها ويتكلم معاها ما كان من هذا الشاب الا انه دخل المطبخ واخذ السكين وطعن امه حتى ماتت وبيحكي لنا بقى السلف الصالح عن قصة من قصص بني إسرائيل عجيبة قوي رجل كان عايش مع ابنه هذا الرجل بذل عمره كله عشان خاطر ابنه في يوم من الأيام الراجل كبر وابنه اتجوز والراجل ما بقاش حد معاه في الدنيا ديت فاضطر إن هو يروح يعيش في بيت ابنه وهو عايش مع ابنه الابن مل منه وسبحان الله الأب يستحمل ابنه سنين طويلة والابن ممكن ما يستحملش أبوه ولا أمه في بيته شهر كامل الابن خلاص عايز بأي طريقة إن الأب يطلع من البيت فخده قال له اركب معايا الفرس ده نتمشى مع بعض شوية فين يا ابني قال له تعالى مشي معاه لحد ما دخلوا الصحراء قال له انزل هنا بقى قال له يا ابني انزل هنا اعمل ايه فقال له انزل بس المهم نزل الاب وبعد ما نزل فجاه لقى الابن راح مطلع سكينه وعايز يقتل الاب فالاب بيقول له ماذا تصنع هتعمل ايه قال له لابد من قتلك فقد سئمت منك قال له يا بني هل جزاء الاحسان الا الاحسان ده انا ياما جعت عشان تاكل وياما اتعريت عشان تتغطى وياما حرمت نفسي عشان تتمتع يكون جزائي يا ابني ان انت تقتلني قال له والله لابد من ذبحك فالاب راح باصص له وقال له يا بني إن كنت مصرا على قتلي فأسألك بالله لا تقتلني عند هذه الصخرة واقتلني عند الصخرة التي هناك فتعجب الولد وقال وما ضرك أن أقتلك هنا أو هناك ما أنت كده كده هتتقتل فقال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة الثانية فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل فعلا الجزاء من جنس العمل أخويا وحبيبي كلمة حطها حلق في ودانك والله الذي لا إله غيره اللي هتعمله مع أبوك وأمك هتلاقيه من ولادك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق اللي انت هتعمله مع امك وابوك هتتعاقب بهم في الدنيا من ضيق في الرزق من شقاء من تعب من زوجة تسلط عليك من أولاد يسلطوا عليك من ناس تتسلط عليك من فقر لازم من من مصائب كتيرة بتحصل للعاق غير العقوبة اللي هتحصل له في الآخرة لو كان عاقل لوالديه بقول لك أبوس إيدك بر أمك وأبوك عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه حذرنا من عقوق الوالدين قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر اسمع اللفظ لفظ كبير جدا وضخم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هتسمع حاجة قنبلة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله إيه اللي بعدها يا رسول الله قال وعقوق الوالدين يا خبر ابيض الموضوع خطير للدرجه دي الموضوع اخطر مما تتخيل الموضوع خطير بجد امال انا جاي لك عشان اقول لك قاطع المنتج ده ليه لانه من انتاج شركه الجحود وعدم الوفاء وربنا حرم علينا الجحود وامرنا بالوفاء سبحانه وتعالى وسيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هو بيقول الا انبئكم مش عايزين اعرفكم واقول لكم اكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله تاني حاجه وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحضروا المنبر فصعد النبي على المنبر فقال مع الدرجة الأولى آمين والدرجة الثانية طلع قال امين الثالثه قال امين فاستغرب الصحابه قالوا يا رسول الله رايناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك في كل مره تطلع تقول امين قال اجل اما انه قد اتاني جبريل فقال خاب وخسر من ادرك احد والديه او كلاهما ولم يدخلاه الجنه قل امين قال قلت امين مش قلت لك في اول الحلقه اللي هيعق امه وابوه هيدعى عليه سيدنا جبريل امير الملائكه وامين الوحي والنبي هيأمن على الدعاء وخاب وخسر خاب وخسر ورب الكعبة اللي جبريل يدعو عليه والنبي محمد يأمن على الدعاء سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث وخاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له كل أمين قال قلت أمين وقال في الثالثة خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليك قل آمين قال قلت آمين وفي رواية رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين قال قلت آمين حبيبك صلى الله عليه وسلم أمرك ببر الوالدين ربنا أمرك ببر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حد في الدنيا متخيل لو إني قعدت معاك شهر كامل أنا وأنت في شقة لوحدنا وقعدت كل يوم أنا اللي بغسل لك وأنا اللي بنظف لك البيت وأنا اللي بأكلك بالله عليك هتقول لي إيه في آخر الشهر هتقول لي والله العظيم يا شيخ محمود جميلك على راسي عمري ما هنساه العمر كله ده انا خدمتك شهر واحد امال اللي طول عمرها طول عمرها من يوم ما اتولدت وهي بتكرمك وبتخدمك تقول لها ايه ده واحد شافه سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيطوف حوالين الكعبه شايل امه على كتافه بيطوف بيها وانت عارف الطواف صعب ازاي بيطوف بامه حوالين الكعبه بيقول له يا يا ابن عمر اتراني قد وفيتها حقا قال لا والله ولا بزفره واحده ولا بآه من آهات الولاده ولكنك احسنت والله يثيبك على القليل كثيرا سيدنا عمر بن الخطاب جاء واحد قال له له يا امير المؤمنين والله ان امي قد بلغت من الكبر عتيه حتى انها لا تستطيع ان تاتي آه الى بيتها او الى آه عفوا الى قضاء حاجتها الا وقد قد جعلت ظهري مطيه لها بشيلها على ظهري اوصلها مكان بعيد تقضي حاجتها وارجعها مره ثانيه اتراني قد وفيتها حقها قال لا والله فانك تفعل بها هكذا وانت تشتهي موتها وهي كانت تفعل بك هكذا وهي تشتهي حياتك يا سبحان الله في يوم من الايام الحسن رضي الله عنه وارضاه كان ياكل فكان يعني حينما ياكل لما تيجي امه تاكل معه فكان يترك لها الطعام حتى تنتهي ثم ياكل هو فسالوه عن ذلك قال اخشى ان تمتد يدي الى لقمه هي تريدها فاكون بذلك قد عققت امي سبحان الله حارثه بن النعمان كان كل ليله يمسح الفراش بتاع امه بايديه ثم بعد ذلك يمسحه بوجهه خشيه ان يكون به اي حصى يؤذي امه ده من بر من بر امه حتى انه قال والله منذ ان اسلمت ما اكلت امي لقمه واحده بيديها كنت انا الذي اطعمها اخوي وحبيبي ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه النهارده عقوق الوالدين بالله عليك ابوس ايدك بر امك وابوك ما ينفعش تصوم وتصلي وتحج وكل ده يروح هباء منثورا بسبب عقوق الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مش كل شيء فانك بالما من ذهب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين